أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجنا أسئلة عن الإيمان يشرفنا اليوم في الحضور جناب القمة زكريا بطرس أهلا بيك يا أتسابونا اهلا وسهلا مرحبا
أحبائي المشاهدين كالعادة بنستعرض معاكم واحد من البريد الإلكتروني اللي وصلنا والمرة دي وصلنا من آه، حاجة ظريفة جدا واسمحوا لي أشاركها معاكم آه، الأخ اللي باعت بيقول الحمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على نعمة الإسلام والشكر لله على نعمة الإيمان ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين ولا تخزنا يوم الدين إيميل صمويل حنا الشيخ أيمن بعد إسلامه وماله طيب ما- مبروك عليك يا أخي طالما أنت مبسوط آه، ومبروك عليك ال- الحور العين وال 72 حورية والروشنة كلها اللي في ال- مش- العنوان بتاع البريد بتاعك روش تحت مبروك عليك الروشنة يا سيدي احنا ما بندورش على عدد يا سيد العدد في الليمون وبعدين خلي طلباتك من ربنا يعني معقولة ربنا توفانا مسلمين ربنا يتوفاك مسلم انما ازاي بقى يجي يلحقك بالصالحين ما تنفعش والصابونة هيرد على الايميل
آه، يعني اهلا وسهلا بك عزيزي الفاضل آه، ان كنت صادقا وليس الموضوع فيه تقيه لكن ان كنت صادقا فده اختيارك واحنا ما لناش دخل ابدا في اختيارات الانسان الكتاب نفسه بيقول كده جعلت امامك طريق الحياه وطريق الموت طريق البركه وطريق اللعنه طريق الخير وطريق الشر فاختر طريق الحياه اللي تحت كون انك انت اخترت دي حريتك زي ما الاخ احمد كامل حريتك احنا يا جماعه لا ندعو الى المسيحيه اطلاقا نحن لا ندعو الى دين نحن ندعو الى المسيح المسيح المحبه المخلص الفادي واحنا ما بنتغاص يعني لما يجيلنا حاجه بالشكل ده مفبركه او حقيقيه امر لا يضرنا في شيء لاننا لسنا حملة أسلحة أو تحدي أو منافسة لكن احنا بنعرض الحق وانت ادرس واقرا وشوف ووصل إلى ما تريد أن تقتنع به وبتلاقي ضميرك مرتاح إليه وحسابك مع ربنا مش معانا احنا احنا بنصر لأن الإنسان بيختار ما هو مسؤول عنه فده اختيارك وأنت المسؤول عنه وأهلا وسهلا بيك وإلى مزيد من الخطابات آه، ربما تغير في تفكيرك انك انت تت- تنفتح على المسيح سواء كنت اميل سواء كنت امين دي مش قضيتنا قضيتنا انك انت تتمتع بخلاص المسيح امين امين يا وتسابون شكرا يا وتسابون آه زي ما قلت اتكلمتنا في الحلقات السابقه آه كنا بنتكلم على انواع التحريف في القران واتكلمنا وقلت اتكلمتنا عن التحريف الترتيبي في القران باقي دلوقتي اننا نتكلم على التحريف اللفظي وهو تاني نوع من التحريف تالت.
فدلوقتي ممكن تلخص لنا ايه هو التحريف اللفظي حاضر آه بس ده آه يعني آم، يعتبر ثالث نوع من التحريف التحريف الترتيبي خدنا عليه حلقتين والتحريف المعنوي اتكلمنا عليه حلقتين فده التحريف اللفظي عظيم آه، التحريف اللفظي ده حسب ما جاء في آه، آه، www.fiqhalislam.com والموقع هيبان على الشاشة آه، ده موقع سني وأيضا من الموقع الشيعي www.shiaweb.org وده موقع شيعي كما هو واضح آه، بيتكلموا عن أنواع التحريف هي تحريف ترتيبي وتحريف معنوي وتحريف لفظي ف- طيب آه، زي زي ما زي ما قلت ذكرت مم.
وكلمتنا عن تر- تحريف ترتيبي وتحريف لفظي ممكن ت- وقلت لنا عليهم بخصوص م- من خلال وجهة نظر الشيعة والسنة آه.
فممكن دلوقتي آه، تقول لنا ايه هي انواع التحريف اللفظي ماشي آه، التحريف اللفظي زي ما جه في المواقع ديت نفسها اللي انا ذكرتها آه، عن التحريف اللفظي هو ان يتم تحريف الالفاظ على ثلاثه صور على ثلاث صور الصوره الاول الاولى التحريف اللفظي بالزياده والتحريف اللفظي بالنقص والتحريف اللفظي بالتبديل حاجة مكان حاجة وقبل كده آه، ذكرت انه جه في الموقع بتاع الفقه وموقع الشيعة ان التحريف اللفظي بالزيادة او بالنقص او بالتبديل بيشمل التحريف في آية بحرف او باكتر من حرف التحريف في آية بكلمة او اكتر من كلمة والتحريف في الصورة الواحدة بآية أو أكثر من آية وبعدين التحريف في مجموع الصور المصحف بصورة أو أكثر زيادة أو نقص عظيم عظيم طب دلوقتي ممكن قدسك آه، تقول لنا انواع التحريف حسب ما جه عند اهل السنه واهل الشيعه بس نبتدي بالشيعه الاول وبعدين السنه ماشي ماشي بحب أنا أن ألفت النظر في بصراحة آه، أولا إلى شيء هام وهو أن الشيعة يتهمون أهل السنة بأنهم حذفوا كلمات وآيات وصور من القرآن يعني بيتح- بيتهموهم بالتحريف اللفظي للقرآن بالإنقاص وأهل السنة بيتهموا الشيعة بأنهم زودوا كلمات وآيات والصور في القرآن يعني بيتهموهم بالتحريف اللفظي للقرآن بالزيادة عظيم
لذلك فأنا أفضل أن نتناول الموضوع بأن نذكر اللي قاله الشيعة عن تحريف أهل السنة للقرآن وبعد كده نذكر ما قالوا أهل السنة عن تحريف الشيعة للقرآن عظيم دي- ده ده موضوع منطقي وطريقه منطقيه للحوار فنبتدي آه، حسب ما قلتك قلت براي الشيعه اوكي بالنسبه لاقوال الشيعه عن تحريف القران انا هقتصر في اقتباساتي مما جاء في كتابين بس شهيرين من كتب علماء الشيعه اول كتاب انا عرضت طبعا الكتب دي قبل كده لكن ما فيش مانع ان انا اعرضها تاني كتاب الشيخ باقر المجلسي في كتاب بحار الانوار الجزء 89 وزي ما قلت قبل كده انه كتاب من آه، مجموعة مجلدات 110 هو الحقيقة 111 لأن المجلد الأولاني رقمه زيرو صفر اه آه، كمقدمة عامة للموسوعة يعني الكتاب الثاني اللي هو عرضته برضو قبل كده في كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب لمؤلفه حسين ابن محمد ابن تقي تقي الدين النوري الطبرسي آه، يقول في صفحة اثنين من هذا الكتاب وهذا كتاب لطيف قوي وش- وسفر شريف بيقول كده هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن وفضايح أهل الجور والعدوان وهذا الكتاب بيقع في 394 صفحة
عظيم طيب آه، نبتدي ببحار الانوار والباقر ماشي الشيخ باقر المجلسي في كتابه بحار الأنوار جزء 89 وصفحة 55 بيقول خرج عبد الله ابن عمر ابن العاص من عند عثمان فلقي أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب فقال له يا علي بتنا الليلة في أمر نرجو أن يثبت الله يثبت الله هذه الأمة فقال أمير المؤمنين لن يخفى علي ما, بي ما بتم فيه إيه؟ قال له، حرفتم وغيرتم وبدلتم تسعمائة حرف ثلاثمائة حرفتم وثلاثمائة غيرتم وثلاثمائة بدلتم يقول الإمام الباقر في بحار الأنوار في المجلد 89 ده باب 7 صفحة 43 و 44 قال أمير المؤمنين اللي هو علي بن أبي طالب ليست هذه الأمور من فعل الله تعالى وإنها من فعل المغيرين والمبدلين للقرآن يعني أنهم أثبتوا في الكتب ما لم يقله الله وحرفوا منه ده علي بن أبي طالب بيقول كده يؤيد هذا الكلام ما جاء في الموقع على الانترنت موقع فيصل نور F N F نور dot com بقلم محمود الحيارة بيقول اعترف الإمام الشيعي الخوئي بثبوت الروايات وأنها تتحدث عن مصحف لعلي الذي يغاير القرآن الموجود في ترتيب الصور وفيه زيادات ليست موجودة في القرآن ومن ضمن هذه الزيادات أسماء الأئمة ويؤكد ذلك أيضا ما جاء في موقع الساحة الساحة دوت كوم حيبان على الشاشة أن ابن حزم قال من قول الإمامية كلها قديما وحديثا أن القرآن مبدل زيد فيه ما ليس منه ونقص منه كثير وبدل منه كثير وموجود الموقع على الانترنت طيب أسرك أعتقد إن ده كلام صريح وواضح لكن إحنا عايزين حجة فين الأمثلة من القرآن اللي بتدل على الكلام ده كويس في بحار الأنوار اللي بين إيديا وصفحة آه، 75 يسوق الشيخ الباقر المجلسي بعض التحريفات بين المصاحف فيقول في سورة التكوير 24 وما هو على الغيب بظنين يريد بمتهم وبالقراءة الأخرى وما هو على الغيب بضمين يريد به ببخيل متهم ولا بخيل ومثل آخر في بحار الأنوار برضه نفس المجلد ونفس الصفحة قوله جنات عدن تجري من تحتها الأنهار سورة آل عمران 136 على قراءة وعلى قراءة أخرى تجري تحتها الأنهار بدون من فهو تحريف بنقص حرف جر ده الراجل بيحكي وفي بحار الأنوار نفس الصفحة يذكر الشيخ الباقر المجلسي تحريفا آخر بين المصاحف فيقول إن هذان لساحران سورة طه 63 وفي قراءة أخرى إن هذين لساحران يتكلم يقول تحريف في الحركة المنصوب والمرفوع
طب دوت تحريف آه، لفظي بالحركة تقدر تدينا أمثلة أخرى من آه، هذا النوع من التحريف ها؟ برضو في نفس الكتاب وصفحة 59 قال الإمام آم، الباقر عن أبي جعفر قال تلوت التائبون العابدون سورة التوبة آية 112 فقال لا اقرأ التائبين العابدين فسئل عن العلة في ذلك فقال إنها تعود إلى اشترى من المؤمنين التائبين العابدين في الآية 111 مفهوم ده؟ وفي الحاشية يقول لك آه، نقل الطبرسي أن قراءة أبي بن كعب وابن مسعود والأعمش هي التائبين العابدين بالياء إلى آخرها قال وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله يعني في أيام لما كنت بتكلم عن الأخطاء في القرآن النحوية كانت بتجيلي رسائل تقول لي أنت بتفهم لغة عربية علشان خاطر تطلع أخطاء نحوية من القرآن طب بلاش أنا بفهم أنا ما بفهمش طب إيه رأيكم في أئمة الدين اللي بيفهموا في اللغة والدين رغم ان التاني برضه كنت جايبها من القرآن مش من من عندي انا اقول ليس المهم اختلاف المصاحف عن بعضها بصراحة كده ولو ان هذه كارثة ولكن المهم والمأساة هي أن القراءات أي القراءات في المصاحف دي كلها مطابق لما يقال عنه اللوح المحفوظ يقولوا لنا في قراءة مرفوعة وفي قراءة منصوبة وفي قراءة مجرورة مش قضيتي لكن أنا عايز أعرف مين منهم اللي بتنطبق مع اللوح المحفوظ أو ما يقال عنه اللوح المحفوظ إن وجد
يقال
طيب آه، قلتك عودتنا إنك لما بتقول بتعمل ف مش هنكسر ق- العادة وأنت عا- قلت لنا إن أنت هتقول لنا أمثلة من الإمام الطبوسي آه طبعا. يبقى ن- نخلي آه، الراجل الطيب ده الباقر ونجيب الإمام نور نو- النور الطبرسي في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب جاء في موقع فيصل نور على الشاشة حيبان أن الإمام الطبرسي قام بجمع ألفين دليل أنا قلت الكلام ده قبل كده من كتب الأئمة الشيعة تبرهن على وقوع التحريف في القرآن الذي بين أيدي الناس يقول الأخبار كثيرة ومعتبرة صريحة في وقوع السقط ودخول النقصان في الموجود من القرآن ونقل عن المولى محمد صالح في شرح الكافي عن كتاب سليم ابن قيس الهلالي أن أمير المؤمنين طبعا علي بن أبي طالب أيوة.
بعد وفاة رسول الله لزم بيته وأقبل على القرآن يجمعه ويؤلفه والكلام ده قلناه قبل كده فلم يخرج من بيته حتى جمعه كله ولاحظ أن عدد آيات القرآن الذي بأيدي الناس 6236 آية تكهى لقى فيها 8 18 ألف آية كان عدد المصحف اللي شافه اللي جمعه علي يعني 18 ألف آية في المصحف المصحف اللي بين ايدينا دلوقتي 6236 6000 يعني التلتين راحوا مش موجود 2000 دليل و18 ألف آية ايوه آه.
طب ده شيء عجيب قوي صحيح طيب آه، قدسك عندك أمثلة أخرى هذا التأكيد في نفس الكتاب بتاع طبرسي لو سمحت
قال النور الطبرسي نقلا عن حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليه السلام قال إن القرآن طرح منه آي كثير آيات كثيرة انطرحت ولم يجد فيه إلا حروفا أخطأت به الكتبة وتوهمتها الرجال صار ونقلا عن محمد ابن إبراهيم النعماني عن أصبغ ابن نباتة قال سمعت عليا عليه السلام يقول كأني بالعجم فصافيتهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل قلت يا أمير المؤمنين أوليس هو كما أنزل فقال لا بل محي منه سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم وما ترك سوى أبو لهب للازدراء على رسول الله لأنه عمه تبت يد أبا لهب وتب نعم فهو ده اللي فضل أبو لهب لكن بيقول لك كان في سبعين اسم تانيين بس خلى ده لأنه عم ومما قال قاله في ذات المرجع أنه آه، قال عمرو بن العاص على منبر مصر محيا من كتاب الله ألف حرف نعم
كل حرف منها بألف درهم وأعطيت ألف درهم على أن يمحى إن شائنك هو الأبتر بالمرة يعني مبغضيك إن شانئك شانئك هو الأبتر يعني مبغضك مقطوع النسل يعني وقيلت في العاص ابن وائل والد عمرو بن العاص الذي أبغض محمد فقالوا ذلك فقا- ف- فقالوا لا يجوز ذلك إذا كيف جاز ذلك لهم ولم يجز لي ده عمرو بن العاص بيقول فبلغ ذلك معاوية فكتب إليه قد بلغني ما قلت على منبر مصر إلى آخره نص يمين نعم بس ده تزوير عجيب في التاريخ ممكن قدسك تدينا كمان مثال في عجالة عشان نخلص من ال- ال- الحلقة دي برضه من نفس المرجع من نفس المرجع قال النور الطبرسي نقلا عن كميل ابن زياد عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته إليه وفيها يا كميل إن الله عز وجل كريم حليم عظيم رحيم دلنا على أخلاقه وأمرنا بالأخذ بها وحمل الناس عليها فقد أديناها غير مختلفين وصدقناها غير مكذبين وقبلناها غير مرتابين لم يكن لنا والله شياطين يوحى إليها وتوحى وتوحي إلينا تعليقي بصراحة أنا لست أدري ماذا يقصد بذلك وهي عبارة يستشهد بها على إثبات تحريف القرآن ليس لنا شياطين توحي إلينا وعن الصادق عليه السلام في حديث طويل في أحوال القادم المهدي عليه السلام أنه سوف يسند ظهره إلى الكعبة ده المهدي ثم يتلو القرآن فيقول المسلمون هذا وإنه القرآن حقا الذي أنزله الله على محمد وما أسقط وبدل وحرف لعن الله من أسقطه وبدله وحرفه وقال النور التبرسي في كتابه الاحتجاج جاء أحد الزنادقة إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له لولا ما في القرآن من اختلاف والتناقض لدخلت في دينكم وساق الخبر وهو طويل وفيه تسع مواضيع فيه دلالة صريحة على النقصان والتحريف ذكرناها في حال مصحف أمير المؤمنين ده الراجل بيقولها الطبرسي
واضح آه، قدسك ان تبحرت في ك- قراية كتاب الطبرسي وأقواله كثيرة فممكن تدينا كما واحد تاني من أقوال الطبرسي ده كتير عليه يا.
كتير قوي قوي انا كويس انك انت بتنكش الحاجات دي في آه، صفحة 29 وما بعدها أقوال علمائهم في تحريف القرآن آه، قال قال الفاضل الشيخ يحيى تلميذ الكركي في كتابه الإمامة في الطعن على الخليفة الثالث أي عثمان بن عفان إجماع أهل القبلة من الخاص والعام أن هذا القرآن الذي في أيدي الناس ليس هو القرآن كله وأنه قد ذهب من القرآن ما ليس في أيدي الناس أمور كثيرة أوي أوي أوي, أوي.
طبعا دي آه، أمور واضحة ودلائل أمور.
واضحة على تحريف القرآن اللي ناقص إنه يغنيها لهم يعني أوي, أوي.
فنسيبنا من الكلام دوت ونخش على الموضوع الروحي وقدسك آه، تدينا كمان من آه، دلائل الثبات في المسيح آمين آه، الثبات في المسيح أحبائي بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد من بننقل بننقل إلى الهدوء والسلام آمين.
والمحبة والأمان الثبات في المسيح برغم من الأعداء المحيطين وعشان خاطر تثبت في المسيح اللي انت قابلته وخدته في حياتك يلزمك انك تعرف عدوك دي اول قاعده اعرف عدوك نعم فيا ترى مين هم اعدائنا الكتاب المقدس بيوضح لنا الاعداء المحيطين بنا اول عدو هو الشيطان يقول الكتاب كده ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه ابليس خصمكم يقول بقى قاوموه راسخين في الايمان خليك ثابت في المسيح فتستطيع انك انت تقاوم عارف ليه لان المسيح على الصليب جرد الرياسات والسلاطين واشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب جرد يعني ايه شد الرتب بتاعتهم نعم مولاه وسلاطين محاربتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة هذا العالم على ذمة هذا الدهر أجناد الشر الروحية في السماويات جرد الرتب بتاعتهم مراكزهم وأشهرهم فضحهم على الصليب عندما سحق رأس الشيطان رأس الحية كل إنسان بيلتحق بالمسيح يستطيع أن يسحق رأس الشيطان يقول لك كده وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم امين سريعا امين اوعى تخاف من الشيطان اوعى تخاف من الشيطان الشيطان عدو مهزوم اوعى المسيح هزمه اضرب لك مثل للمشاهد لطيف قوي في في الفلاحين آه، والكفور والنجوع في ابراص عارف البرص ايوه فالعيال الصغيره بتخاف من الابراص قوي فيجي الاب يضرب البرص بالعصايه بخشبه باي حاجه فيضرب البرص الراجل عارف ان هو بيضرب البرص في دماغه عشان يموت فيقع البرص على الارض فالبرص واقع لكن ديله عمال ايه؟
يلعب يلعب مم.
فالواد يصوت يابا حوش ايه يا ابني ح- هيعضني يا ابني مش هيعضك ده انا بصدقت دماغه لا ده هو بيلعب ده ديله يا حبيبي اللي بيلعب مش هو هو ميت بس حلاوة الروح ديله بتلعب ايوه الشيطان مفدوغ رأسه تحت الصليب امين امين اللي بيلعب بيه في الدنيا ده ومبهدل امل الدنيا زي البورصه لما بيلعب ديله وناس كتير وقع في ديله في تل- ألاعيب ديله لكن انا احبك انك انت تثبت في المسيح الذي انتصر على عود الصليب وهزم الشيطان لحسابنا اتحد به لا يستطيع الشيطان ان يقترب منك وبهذا تثبت في المسيح ربي يباركك ويكون وياك امين امين شكرا يا وتسابونا احبائي المشاهدين استمعتم على الدلائل والبر... للدلائل والبراهين وشفتوا آه، قد ايه في تحريف لفظي في القران سيبنا من الكلام ده كله ليه وقته بس نركز في شخص واحد بس رب الارباب ملك الملوك امير السلام رئيس السلام يسوع المسيح اللي اتى من السماء العليا وتجسد لبس جسدنا واتصلب عشاننا احنا الخطاة الغير مستحقين عشان يكون لنا حياة امين وتكون افضل امين ده المسيح اللي حبنا مش عشان حاجة حلوة فينا مكتوب احببناه لانه حبنا احبنا اولا مم.
صلواتي لكم انكم تعرفوا مقدار محبته وتسيروا في طريقه وتاخدوه جواكم ومعاكم والى اللقاء الى اللقاء امين